أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع السحر الحلال ومن خلال هذا الكتاب البسيط السحر الحلال حبينا نحط قواعد وأسس جميلة حوالي 35 قاعدة ازاي من خلالها نوصل لقلوب الناس وازاي الناس تحبنا وازاي نحب الناس ربنا يا رب يجمعنا واياكم على الحب في الله ويجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم امين والنهارده هنتكلم عن السبب الرابع من الاسباب اللي ممكن من خلالها نفوز بمحبة الناس الحلقة النهارده رقم 8 هنتكلم فيها عن السبب الرابع والسبب الرابع الحقيقه جميل جدا ومحبب الى قلبي جدا وهو انا بعتبره من اهم الاسباب بعد الاستعانه بالله سبحانه وتعالى. السبب الرابع هو التبسم. ان الانسان يتبسم. انا عايز اسال سؤال للناس اللي بتكشر. انتوا بتكشروا ليه؟ واللي ما بيبتسمش ما بيبتسمش ليه؟ هو الدنيا فيها ايه يخليك تكشر؟ هتقول لي ياه فيها ايه ده فيها كتير خالص ده كلها مشاكل وابتلاءات اقول لك ما ده يدعوك اكتر ان انت تبتسم خد بالك من حاجه الواقع مش هيتغير بالتكشيره وبكره مش هتفقده بالبسمه احفظ الكلام دوت كان احد الصالحين بيقول كلمه حلوه قوي بيقول بيني وبين الملوك عشان يبتسم وعشان يحس بامل في الحياه بيني وبين الملوك يوم واحد بيقول الفرق اللي بيني انا كرجل فقير بسيط جدا وبين الملوك اللي بيملكوا العالم ده كله هو يوم واحد ايه هو اليوم دوت قال لهم اما الامس امبارح فقد فقدوا يعني حلاوته وقد فقدتوا ايه مساءته يعني خلاص يعني ايه هو يعني ال ال هو امبارح كان واكل كباب وانا كنت واكل فول مثلا خلاص هو نسي طعم الكباب وانا نسيت طعم الفول ما ده الكلام ده كان امبارح هو امبارح كان بيتفسح وانا امبارح كنت مريض بس النهارده الموضوع اختلف فايه فاما الامس واخد بالك فلا يذكرون فلا يذكرون حلاوته ولا اذكر مغبته خلاص اليوم عدى بيقول واما الغد فهو في علم الله محدش عارف يمكن الملك يبقى بكره ما هوش ملك ويمكن الفقير ده يبقى ملك حد عارف فيقول واما الغد فهو في علم الله فما فكرش فيه واما اليوم فهو الذي بقي بيني وبين الملوك فان احسنت فيما بيني وبين ربي كنت افضل من الملوك إن أكرمكم عند الله أتقاكم أحيانا تلاقي واحد مكشر فتسأله مكشر ليه؟ يقول لك ما أنت شايف أحوال الأمة الأمة أحوالها تحزن اللي ما يحزنش و... وأنت عارف قضية غزة والقدس والأقصى ومش عارف إيه أقول له يعني هل تكشيرتك هي اللي هترجع القدس؟ هي اللي هترجع المسجد الأقصى؟ وهل تكشيرتك هي اللي هتنصر الاسلام والمسلمين وهل تكشيرتك هي اللي هتحبب الناس في الدين وهل التكشيره ديت هي اللي هتخلي الناس تعرف ان ديننا ده دين جميل ابدا بالعكس اما بسمتك هتفرق كتير قوي بسمتك بدون مبالغه والله ثم والله ممكن طرق ممكن تكون خطوه على طريق النصر والتمكين لهذا الدين العظيم ازاي من خلال البسمه الامم غير الاسلاميه هتعرف ان ديننا دين جميل ودين كله رحمه وبسمه وجمال والامه الاسلاميه هتعرف من خلال بسمتك ان ديننا عمره ما كان دين تعقيد ولا دين بيدعو للغلظه ولا العنف ولا الشده ولا هو دين بيدعو للكابه ولا الحزن ولا الشجن فبسمتك هتحبب الناس في الدين سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين الكل ممكن يحب يحب الدين من خلالك انت وكله في ميزان حسناتك ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام اعتبر ان البسمه دي صدقه انت بتتصدق بيها على اخوانك المسلمين وقلت لكم قبل كده شوف تخيل حضرتك لو انا ماشي وخارج من بيتي قابلت ثلاثة أربعة ابتسمت في وشهم خدت أربع صدقات تخيل لما أكون بقى مثلا في في الجامعة وببتسم في وش زمايلي مش في وش زميلاتي في وش زمايلي فشوف بقى كم ألف واحد تخيل بقى لما أكون على فضائية وببتسم في وش ملايين شوف كم مليون صدقة أنا خدتها ببسمة واحدة تبسمك في وجه أخيك المؤمن صدقة يا سلام تبسمك في وجه أخيك لك صدقة تتحسب لك صدقة الحديث رواه الترمذي بسند صحيح بل إن النبي اعتبر إن البسمة دي من من ق- من قبيل المعروف اللي بتعمله مع الناس قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق يعني من المعروف اللي بتسديه للناس ان انت تتبسم في وشوش الناس وعايز اقول لك ايه السر في الموضوع دوت هتتعجب ان احيانا ممكن واحد يكون في بيته وتعرض لمشكله او لازمه حصل معاه مشكله او مصيبه وصلوا خبر وحش جدا الخبر ده ممكن يكون فيه هدم لحياه الانسان دوت او يمكن يكون وقع مع انسان عامله معامله جافه جدا كرهه في الناس وفي كل اللي عايشين على وجه الارض فخارج عنده ياس من البشر وعنده ياس من انه يحب انسان او يعاشر انسان او يتعامل مع انسان فجاه هو خارج من بيته شاف حضرتك بوشك الجميل المنور وانت مبتسم وبتقول له السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فلما شافك رجع وراجع نفسه قال ياه ده انا كنت فاكر ان الدنيا كلها بقت شر لا والله ده لسه في خير في الناس والدليل على كده الراجل اللي وشه منور ومبتسم دوت تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه سيدنا عبد الله بن الحارث الحديث رواه الترمذي بسند صحيح يقول ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كنت فاكر يا اللي مكشر وكنت فاكر يلي م- م- يعني معقد الدنيا ومكلكع الدنيا ان انت عندك ورع اكتر من رسول الله صلى الله عليه وسلم تبقى مش فاهم تبقى فاكر المساله ص- غلط وتبقى فاهم الدنيا كلها غلط لان مفيش حد في الدنيا اخشى واتقى لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك كان اكثر الناس تبسما كان بيوصفوه يقولوا كان بسام المحيا كان يعرفوا اثر الغضب في وجه النبي لما يحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويبان عليه الغضب لان الاصل فيه انه عمره ما كان بيغضب الا لله فلما كان يغضب كان يبان عليه لكن الاصل انه ما كانش بيغضب صلى الله عليه وسلم وكان يبتسم لدرجه ان كانوا ياذوه ويبتسم يجي في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم سيدنا انس بن مالك يحكي بيقول كنت ماشي مع النبي وجه واحد راح جاذب النبي من ورا وخنقه وبيقول له اعطني من مال الله يوم النبي يقابل المعامله الجافه القاسيه ديت ببسمه يتدور ويبتسم ويامر بعطاء لهذا الرجل هو ده حبيبنا وهو ده أسوتنا وقدوتنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قد إيه فعلا حياة النبي كانت كلها دروس عمليا أحد ال- الكتاب بيقول في كتابه كلمة حلوة قوي بيقول وهقراها لكم بالحرف الواحد بيقول ليس المبتسمون للحياة أسعد حالا لأنفسهم فقط الناس المبتسمين للحياة ما هماش أسعد لنفسهم بس دول أسعد لكل إيه لكل من حولهم بل هم أقدر على العمل وأكثر احتمالا للمسؤولية وأصلح لمواجهة الشدائد ومعالجة الصعاب والإتيان بعظائم الأمور التي تنفعهم وتنفع الناس الإنسان المبتسم ده إنسان يقدر يواجه أكبر مشاكل في الدنيا يقدر يتحمل الصعاب يقدر يخدم نفسه ويخدم المجتمع من حواليه لأنه مبتسم وعنده أمل في الحياة بيقول إيه؟ بيقول ولو خيرت ولو خيرت بين مال كثير أو منصب كبير وبين نفس راضية باسمة لاخترت الثانية لاخترت النفس الراضية الباسمة ليه؟ قال فما المال مع العبوس؟ اعمل ايه مع الفلوس وانا مكشر وقالب الدنيا كلها نكد وحزن وزعل وزي ما بيقولوا كده شايل طاجن ست زي ما بيقولوا في المثل المصري واخد بال حضرتك و- وضرب ال 111 على جبهته ومكشر ومالي الدنيا حزن وزعل. بيقول فما المال يعني ايه فايده المال مع العبوس؟ وما المنصب مع انقباض النفس؟ هعمل ايه بالمنصب اذا كانت نفسي منقبضه وكئيب وحزين على طول وما كل ما في الحياه اذا كان صاحبه ضيقا حرجا كانه عائد من جنازه حبيب بيقول ايه الدنيا دي كلها لو انسان ملكها اذا كان هو اصلا كئيب وحزين ومتضايق وعايش حياته كلها نكد وغم وحزن ربنا يعافينا ويعافيك بيقول وما جمال الزوجه حتى الزوجة إذا كانت عابسة وقلبت بيتها جحيما لخير منها ألف مرة زوجة لم تبلغ مبلغها من الجمال وجعلت بيتها جنة أحيانا الإنسان ممكن يعجب بواحدة شكلها جميل قوي قوي ف وهي ممكن تكون نكدية و- وعلى طول مكشرة و- وقلب البيت نكد وقلب البيت جحيم وهو كان فرحان بيها في الأول فيقول يا ريتني ما اتجوزتها ده أنا كنت أتجوز واحدة بسيطة وجمالها على قدها وتملى البيت فرحة وسعادة وحب وحنان أحلى عندي مليون مرة من زوجة تملى حياتي نكد بالمنظر ده بيقول فلا قيمة للبسمة الظاهرة إلا إذا كانت منبعثة بما يعتري طبيعة الإنسان من شذوذ فالزهر باسم والغابات باسمة الزهرة متفتحة باسمة والغابات باسمة والبحار والأنهار والسماء والنجوم والطيور كلها باسمة وكان الإنسان بطبعه باسما الأصل في الإنسان أنه باسما الطفل الصغير لما بيتولد تيجي تلعب وتيجي تناغش يقعد يضحك ويهزر وينبسط و و و. لولا أنه لما كبر بقى اتحط في مشاكل وهموم والام واحقاد وحسد ومشاكل وده بيحقد عليه وده عايز ينتقم منه وده عايز يدمره وده عايز يعمل فيه هو طفل صغير كان مبتسم وجميل وفرحان والدنيا زي الفل في عينيه فلما كبر اتعرض لضغوط ومشاكل واحقاد وحسد و... و... وشويه مشاكل كده من اللي كتير من الناس عايشينها او من اللي كل الناس عايشينها فابتدت البسمه تختفي شيئا فشيئا فبيقول وكان الإنسان بطبعه باسما لولا ما يعرض له من طمع وشر وأنانية تجعله عابسا فكان بذلك نشازا في نغمة الطبيعة المنسجمة بيقول هو ماشي في الدنيا كده الجبال بتبتسم والنجوم بتبتسم والزهور بتبتسم والبحار بتبتسم والدنيا كلها بتبتسم وهو لما كشر بقى نشاز في كون كله بيبتسم زي الإنسان اللي ما بيسجدش لله لما ترك السجود لله بقى نشاز في كون كله بيسجد لله ان ربنا اللي قال كده الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وفي المقابل وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى قد ايه النبي عليه السلام كان بيمزح مع الصحابه وكان لا يقول الا حقا وكان يقول انا زعيم انا ضامن انا زعيم ببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا وربنا لم ينف الضحك عن الانسان ربنا قال وانه هو اضحك وابكى والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينف التبسم بل قال لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فلم ينف اصل الضحك لكن قال خلوه مش كتير ليه؟ لأنه وضح في حديث تاني قال لي إن كثرة الضحك تميت القلب، وكثرة دي يا جماعة معناها إيه؟ معناها واحد قاعد 24 ساعة بيهزر وينكت، إنما لو واحد حتى بيبتسم ولو خمس ست مرات في ساعة ده ما يعتبرش كثرة من- في الضحك، الناس فاهمة الموضوع برضه غلط. شاهد في الموضوع ان النبي كان بيمزح مع الصحابه ابو هريره يقول له يا رسول الله انك لا تداعبنا يا رسول الله وتمزح معنا قال اجل غير اني لا اقول الا حقا صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام يلاقي واحد صحابي جليل ولكنه كان دميم الخرقه اسمه زاهر واقف في السوق وعمال بيبيع قماش ويقول من يشتري هذا الثوب يوم يجي النبي ويغميه من ورا يغميه من عينيه ويقول ومن يشتري هذا العبد فلما احس ان إيديه- ايدين النبي عليه الصلاه والسلام راح متدور قال له اذا تجدني كاسدا يا رسول الله ده انا اللي زيي ما يساويش حاجه قال غير انك عند الله لست بكاسد وفي روايه غير انك عند الله غال يا سلام يسابق من عائشه ويبتسم معاها وتسبقه ويستنى لحد اما تتخن شويه ويسابقها مره تانية فيسبقها ويقول لها هذه بتلك واحد واحد ويكون في يوم من الايام عند امنا عائشه وتيجي امنا سوده امنا عائشه عامله اكله كده اسمها خزيره وعامله كده زي سد الحنك فالمهم و- و- وبعدين بتهزر مع امنا سوده قلت لها كلي قلت لها مش هاكل قالت لها كلي يا اما الطخن بها وجهك يا تاكلي يا اما هلطخ بها وشك فامنا سوده قالت لها مش واكله امنا عائشه راحت مكوره حته كده وراحت ضربها في وشها راح النبي ضحك وراح شايل رجليه من على امنا سوده ويعني كانه عايز يقول لها خدي حقك فراحت مكوره تكويره كبيره كده وراحت رزعها في امنا عائشه والنبي يضحك صلى الله عليه واله وسلم يجي له في يوم من الايام واحد وقد ايه يا جماعه محتاجين البسمه بالذات والله العظيم بالذات في وجه المذنبين اللي يأسانين من رحمه ربنا واللي عايزين حد يقدم لهم يعني يفتح لهم باب الامل يروح رجل كما عند المنذري بسند جيد يروح للنبي عليه السلام ويقول له يا محمد كان لسه ما اسلمش اني قد عملت من الذنوب ما لو ان وزع على اهل الارض لاغرقهم جميعا فتبسم النبي شوف بقى البسمه في موضع عامل ازاي راجل كبير في السن وبيقول له انا عملت ذنوب لو وزعتها على اهل الارض تغرقهم كلهم يقوم النبي يبتسم في وشه ويقول له اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله فما حدش في الدنيا يشوف بسمه النبي وما يشهدش قال له اشهد قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات فالراجل عايز يقول له أنت ما تعرفش عملت إيه وغدراتي وفجراتي قال له وغدراتك وفجراتك فولى الرجل مكبرا الله أكبر الله أكبر والنبي يبتسم ويمسح على لحيته وينزل قول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما قد ايه البسمة جميلة في وش أي إنسان لو كان واحد مش مسلم حتى حببه في الإسلام ابتسم بنية الدعوة بنية إن ربنا يشرح صدره للدين الجميل دوت ولو كان إنسان مسلم فابتسم في وشه بنية إنها تكون صدقة وبنية إن أنت تفرج الهم بينك اللي, اللي, اللي عند إخوانك وبنية إنك تقرب ما بينك وبين إخوانك وتكونوا قد اجتمعتم على الحب في الله ابتسم ابتسم الحياة مش مستاهلة ابتسم لأن الأيام بتجري واحنا راكبين قطر وكل واحد هينزل في محطته ابتسم صدقني عمر التكشيرة ما هترجع اللي فات وعمر البسمة ما هتخسرك حاجة بل هتكسب كتير وكتير ابتسم عشان ربنا يجعلك سبب في هداية الناس ربنا يجمعنا وإياكم على البسمة الجميلة ويجعلنا مع الناس اللي هيجتمعوا يوم القيامة مع صاحب أعظم بسمة مع سيدنا محمد على حوضه الأنور صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في سحر